عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى لقاء يتجدد ومصر الجديدة معانا استفتاء مهم قوي خاص بفضائيات الانحراف اللي مالية الدنيا هل راعت الشاشات الفضائية حرمة الشهر الكريم نعم لا لا اهتم 94 20 من داخل مصر ومن اي مكان خارج مصر الارقام حبان على شمال الشاشه اسمعوا لي اولا ارحب بالاستاذ محمد ممدوح الخبير الاقتصادي واحد كبار المستثمرين بالبورصه السلام عليكم استاذ محمد وعليكم السلام ورحمه كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيب يا فندم.
منور الدنيا يا ريس الله يخليك يا استاذ فندم.
محمد انا بقى نفسيا يا شخصيا يعني عايز ابدا معاك كده لان انا كحول كلام في البورصه فعايز بس اعرف ايه البورصه بدايه قبل ما اخش بتكلم عن الوضع السياسي والفساد اللي فيها وكل حاجه يعني هو مبدئيا يعني عايزين نفهم الساده المستمعين او المشاهدين آه، بالبورصه وماهيه البورصه هي ايه آه، البورصه هي تعتبر آه، اداه لتمويل آه، مشروعات آه، والتوسعات بالنسبه للشركات آه، فبدل ما الشركه يعني طبعا هنتكلم بلغه سهله كده عشان آه، توصل شروط بسيطه بالظبط يمليني الناس نعم.
ما يهمنيش اللي هم متخصصين في البورصه يهمني نعم.
الناس اللي هم لسه عايزين يعرفوا فبدل الشركه ما ترجع لوسيله الاقتراض من البنوك مم.
بفوائد عاليه ب- بتضطر تعمل حاجه اسمها اكتتاب الاكتتاب ده بيبقى بقيمه اسميه للسهم وبالتالي الحصيله بتاعه الاكتتاب اللي هم صغار المساهمين بيدفعوها الشركه بتستخدمها في تمويل التوسعات نعم وبالتالي مضاعف الربحيه او معدل الربحيه بتاع الشركه بيزيد فبيعود على المساهمين بشكل كوبونات نعم بمعنى النهارده الفرد او ال- الواحد بيحط مثلا 100000 في البنك كويس بيجيبوا له فايده سنويه 7 او 8% كويس بغض النظر عن الموضوع الشرعي بالنسبه اه للفايدة.
نعم نعم ده يعني موضوع يعني يطرح جانبا حاليا احنا لا بنشوف مش قصدي يطرح جانبا اه يعني هو ده مش مجال المناقشه ان احنا بنتكلم في فوائد البورصه طبعاً، في فوائد طبعاً يا البنك فندم.
حرام ولا حلال نعم طبعا يا اتفضل فندم آه، فبالتالي النهارده ممكن الشركه بتدي له كوبون يصل ل 20 مم.
25% كويس النهارده الشركه ممكن 100000 بيدوا عليه مثلا كوبون ب 20000 جنيه النهارده بقى معدل 20% زائد ان القيمه السوقيه بتاع السهم سي مثلا لو السهم ب آه، النهارده ب 10 جنيه ممكن يوزع كوبون ب 2 جنيه يبقى كده انا خدت 20% كوبون ايوه ايوه وفي نفس الوقت ممكن اخر السنه يبقى الارتفاع بتاع سعر السهم السوقي نفسه نعم يبقى ب 13 14 جنيه طب الارتفاع ده بيبقى بناء على ايه يعني طبعاً.
السعر السهم بيرتفع بناء على ايه طبعا في اكتر من شيء مم.
اول حاجه التدفقات النقديه او زياده آه، معدل الربحيه بتاع الشركه فهنا يبقى الشركه ده اقتصادها قوي او ال- ال- التحليل المالي ليها آه، قوي مم.
فبالتالي ممكن السهم لو اعلنت عن توسعات او مشروعات جديده ده طبعا ب- بتزيد من قيمه السهم معناها ان قيمه راس المال عندها كتر مظبوط يا نعم فندم. آه، تاني حاجه في آه، العامل المضاربي مم.
النهارده بعض المدربين بيخشوا يضربوا على سهم معين ب 10 جنيه ويدوه ل 15 16 20 ده عامل مضاعف هنا في آه، نتيجه أي.
يعني آه، آه، ممكن ارتفاعات ب... لو في مثلا قرارات سياسيه زي في 2005 2006 حصل نوع من ال- اللي هو الاستفتاء ال- بالنسبه لتعديل الدستور وقالوا في حريه طبعا الكلام السوري اللي اتقال يعني اه كان انا مش هنقول الكلام الواقعي اهم كانوا بيقرطصونا آه، ايوه بالظبط كده اتفضل لكن بالنسبه لل اللي حصل برضو ده صناديق اجنبيه جت استثمرت في مصر على اساس ان مصر كان سوق واعد مم.
كان مفترض ان هو يبقى سوق واعد لو جنبنا بقى الفساد والحاجات اللي هي كانت في السنين الاخيره دي منتشره شويه كويس طيب آه، يعني هل في علاقة بين البورصة في مصر والبورصة بره يعني هل كلاهما أو مش عايز أقول كلاهما يعني هل بورصة بره بتأثر فينا إحنا بنتأثر بيها آه، أنا شايف الفترة الأخيرة مش هكدب عليك من كذا سنة إن المصريين معظمهم بقت اللعبة دي حلوة بالنسبة لهم يعني عندي واحد صاحبي كان الراجل هادي وكويس وابن حلال ولذيذ فجأة لقيته طول النهار جايب iPad وقاعد جنبنا في مطعم بناكل في المسجد مسافرين عمال يقول لي يعمل كده ويضرب على وشه شويه ويضحك شويه ويعيط شويه ايه الو... يعني يعني ايه اللي تخلى المصريين يتجهوا بهذه الصوره الى مجال البورصه هل هي بتكسب فعلا قوي او بتعمل jump في الت... في القوه الماليه للفرد قوي انا اقول لحضرتك حاجه هو مبدئيا في سنه 2002 و 2000 وبدايه 2003 آه، مع ارتفاع سعر البترول ومع دخول آه، اموال عربيه واجنبيه في السوق المصري حصل ارتفاعات في مؤشر كيس سيرتي وصل ل 400% امم يعني المؤشر كان عندي 3000 وصلنا في شهر 1 2003 وصل ل 12000 في شهر 5 2008 فالنهارده معدل على الاستثمار 400% في خمس سنين أيوة.
ده بالنسبه لاي سوق آه، من الاسواق الناشئه ده معدل مشجع ومعدل قوي جدا يعني كويس لكن احنا علاقتنا ايه بالسوق الاجنبي؟ لا ممكن اقول لحضرتك في كام علاقه، اول حاجه عندنا اسهم اللي هي GDR او شهادات الايداع المصريه زي اوراسكوم تيليكوم مم.
اوراسكوم للانشاء مم.
آه، حديد عز وهيرمس وكده. الاسهم دي آه، مدرجه في بورصه لندن. فالنهارده الاجانب لو حصل دخول بشراء آه، قوي في ال- في الاسهم دي بره فبالتالي اسعارها اللي عندنا في البورصه بتعلى مم.
وده ارتباط آه، قوي جدا.
كويس فاقدر اقول لحضرتك هو ارتباط آه، مباشر بحوالي اربع او خمس اسهم اللي هم مدرجين بره ايوه وارتباط غير مباشر ببقيه الاسهم الموجوده في السوق المصري حوالي 400 او 500 سهم هل هل السوق في مصر سوق مشجع على الاستثمارات دلوقتي حتى في الوضع ده؟
والله هو حضرتك ال- السوق بقاله اكتر من سنتين آه، مش مشجع على الاستثمار لعده اسباب مم.
اول حاجه من 2008 كان حصل انهيار آه، لبنوك امريكيه نعم وكانت ازمه ماليه عالميه ما شفناهاش من سنه 29 كويس جايز انا ما كنتش اتولدت سنه 29 بس درست و...
يعني انا اللي كنت اتولدت درست الوضع الاقتصادي آه.
اللي كان عليه العالم كله كان مم.
في حاجه اسمها ازمه الكساد العظيم مم.
دي كانت جايه جاي يعني نتجت عن الحرب العالميه الاولى وكان في يعني مش عايز اقول لك كان في تضخم عالي جدا وما كانش في سيوله خالص فحصل انهيار في اسعار الاسهم كويس الازمه الماليه اللي جت في 2008 تكاد تكون اقوى منها مم.
النهارده شفنا انهيارات في الداو جونز وفي مؤشر فوتسي وفي الكاك و... يعني كانت حاجه وصلنا لقيعان ما شفناهاش قبل كده خالص جميل دي من يوميها البورصه المصريه نزلنا من 12000 ل 3500 يا طبعا يعني للأسف.
القفزه اللي حصلت طبعا رجعنا رجعت تاني رجعناها اللي احنا عملناه في ست سنين رجعناه في ست شهور ده بالتاثر ببورصه بالبورصه العالميه او الانهيار اللي حصل في مظبوط، امريكا مظبوط.
طب العجز في الميزانيه اللي حصل في امريكا اليومين دول اللي انا بيتكلموا جاي عنه لحضرتك اهو بالظبط اتفضل.
عشان نقول ان في 2008 لما حصل الانهيار ده ده كان نتيجه الانهيار اللي حصل في امريكا مم.
ونزلنا من 12 ل 3500 هم نزلوا من 14 ل 6500 يعني احنا مم.
جاملنا بزياده يعني 200% عنهم كويس يعني هم نزلوا 200 100% احنا نزلنا حوالي 300% اه يعني الازمه اتاثرنا بيها اكتر اكتر منهم ليه؟
نعم. مم.
احنا عندنا الافراد بي يعني بيشتغلوا بسياسه اسمها سياسه القطيع يعني بيبقى في نوع من ال panic شويه اول ما بيشوف الكبار بيبيعوا او الصناديق او الاجانب بيبيعوا بنخش احنا نرمي اسهمنا في الارض يرجعوا هم الاجانب ياخدوا الاسهم دي عند 3.5 ونص مم.
يطلعوا بالمؤشر عند 7 مم.
للاسف من 2008 للنهارده الناس مش قادره تفوق ليه حصل ازمه دبي في 2009 حصل بعد كده موضوع اليونان في بدايات 2010 فكل الانهيارات الاقتصاديه دي حضرتك هتقولي طب ايه علاقتها؟ لا علاقتها ان النهارده الاسواق هناك بتنزل بال 50 و 40% ممكن في يومين او ثلاثه. في مصر بتنزل 10 20% بحكم ان عندنا الليمت ما بينزلش أق- حد اقصى 10%.
مم.
فبالتالي الاجانبي الاجنبي بيفكر آه، اقل سوق خسران فيه ايه؟
سوق مصر ابو برافو عليك. ويخش داخل بايع عندنا عشان يسند حاجته هناك.
مم.
ودي اللي عامله طبعا دي آه، تماشيا بقى مع الاوضاع وعدم وضوح الرؤيه السياسيه آه، مم.
عدم آه، في ال 2010 والاحداث الثوره في ده حقيقة 2011.
هنيجي لل- للاوضاع السياسيه قبل ما اسالك في الاوضاع السياسيه ليه مثلا محاكمه هشام طلعت مصطفى مثلا من ساعه قضيه سوزان تميم المشهوره اللي كانت بتدل طبعا على ان مصر في حاله فساد مروع في هذا الوقت ايه علاقه ده بانه مثلا هشام طلعت مصطفى محاكمته بكره يحصل آه، مش عارف البورصه يحصل فيها ايه هشام طلعت مصطفى خد اعدام تنزل هشام طلعت مصطفى عمل نقد للحكم تطلع ايه علاقه الاوضاع دي بالبورصه انا اقول لحضرتك حاجه هو هشام طلعت مصطفى علاقته ان سهم مجموعه طلعت مصطفى لو ادرج في البورصه آه، بسعر 15 جنيه في شهر اكتوبر 2007 ومن يوم ما هو ادرج بالسعر ده ما شفناش حتى يعني آه، على الشاشه 14 جنيه حتى يعني هو نزل ب 15 اللي الناس اكتتبوا بيه النهارده عامل حوالي 4 جنيه سيبك من النهارده آه، هو م- آه، واخد قيمه إن، آه، آه، بيأثر بحوالي 7% في المؤشر مم.
فهو له وزن نسبي قوي مم.
في المؤشر يعني هو مم.
يكاد يكون الرابع بعد اوراسكوم انشاء والبنك التجاري الدولي هي اوراسكوم دي مشارك فيها نجيب اوراسكوم ساويرس تيليكوم ايوه مشارك فيها نجيب ساويرس اه نعم طبعا اوراسكوم الانشاء آه آه آل ساويرس يعني آه، نعم اه وبعد كده اوراسكوم تيليكوم وال CIB مم.
هو ياخد المرتبه الرابعه مم.
فالنهارده ما السهم كان بينهار ايام المحاكمه آه، طبعا هو انهيار غير واقعي النهارده ده سهم مؤسسي مش سهم فرد النهارده مجموعه طلعت مصطفى دي مش فرد آه، في صناديق اجنبيه وصناديق عربيه وفي مجلس اداره ليه منفصل تماما عن هشام طلعت مصطفى مم.
فهو برضو نوع من البانيك النفسي شويه السهم اتأثر فنزل من 10 جنيه في وقتها لحد سعر 3 جنيه مم.
وطبعا كان عامل انهيار بالنسبة للمؤشر امم اه طيب آه، احنا هندخل بقى معاك على الس- ال- الحاجه المهمه قوي الاوضاع السياسيه واثرها على البورصه يعني هل الانتخابات ما حدث في الثوره الاضطرابات بتاعت ميدان التحرير هل الكلام ده له واقع فعلا يعني شفت مثلا ال- الاخ ابو حملات ده اللي هو ابراهيم عيسى ده كان عمال دايما يقول ايه ما تضحكوش على الناس ما فيش علاقه بالبورصه الناس ما لهاش علاقه بالبورصه ولا الثوره ده كلام تهريج وما فيش استثمارات ولا في خسائر ده بتضحكوا على الناس عشان ما تخلوش المعتصمين يقفوا ميدان التحرير هل فعلا يعني بيحصل الكلام ده وبتتاثر بالبورصه هسمع اجابه حضرتك بعد هذا الفاصل فاصل ونواصل خليكم معنا
موبايل ام جي فيه كل اللي نفسك فيه ده الاكسرايزر جامد قوي بضمان جي ام سي مخضوض ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعة عم الشباب والصيانة وانت في بنش ليه؟ وبان ليه بعد ما جبت الان سي ان جي انت يا جدع انت بتبص على ايه امشي امشي امشي ده سخن ده برساش لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن فايبريشن ايه هو له قطع غيار خيار ايه فقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل يعني ناس بتشتغل استنى استنى احسن هيفصل شحن يفصل شحن ازاي يا استاذ؟
والله.
ده NG ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل مع NG احدث مراكز خدمه تغطيه كامله لكل انحاء الجمهوريه خدمه فوريه مهندسين على اعلى مستوى وبيدوك ضمان طبعا ضمان مع NG انت في الامان يا man
موبايل NG فيه كل اللي نفسك فيه بضمان GMC الجبنة السنة دي في رمضان هي رند وده لأن طعمها جنان والقطمة منها مم تجنن رند الطعم الأصلي للجبنة
لأول مرة عجائب مصر والعالم بالساحل الشمالي قرية مارينا وندرز أمام أهم بوابات مارينا مباشرة بأقل نسبة مباني وتحميل وأرقى التشطيبات فيلات شاليهات شقق بحرية على حمامات السباحة وتشوف البحر 100% بمارينا وندرز 25 حمام سباحة على 17000 متر مربع وملاهي مائية بأمواج صناعية مسجد عيادة طبية هايبر ماركت مول تجاري لأشهر الماركات العالمية شاشات سينمائية مطاعم وكافيهات بانورامية نوادي صحية ملاعب رياضية ألعاب ترفيهية ومنطقة أطفال مركزية تزحلق على الجليد أعداد بدوية دش إنترنت مصاعد وإضاءة ليلية فندق خمس نجوم وخدمات فندقية كل ذلك بأعلى معدلات الأمان وب15 طريقة سداد منطقية بأطول تسهيلات وبدون فوائد بنكية تعاقد خلال شهر رمضان بأسعار من 150 ألف وأقساط تصل ل 80 شهر امتلك الآن ب 5% واحصل على أسبوع مصيف هدية للحجز والاستعلام اتصل على 26 71 373 أو 26 71 44 20 مارينا وندرز الساحل الشمالي كل اللي نفسك فيه
هذا البرنامج برعاية مارينا واندرز تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا
السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل قبل ما أكمل كلامي مع الأستاذ ممدوح في الوضع السياسي وأثره على البورصة معايا شوية أخبار مهمة قوي أول خبر ده اللي عجيب بالنسبة لي شوية احتجاز طارق الزمر في مطار القاهرة احتجزت سلطات مطار القاهرة منذ قليل القيادي الإسلامي طارق الزمر داخل المطار لأسباب غير معلومة أثناء سفره لأداء مناسك العمرة كما تحفظت على جواز سفره شامم ريحة الأمن الوطني تاني بس ما تسألونيش ليه يعني معتصم ومسبيرو يحاصرون منزل رئيس الوزراء بمنطقة الدقي ساينس مونيتور 85% من مساعدات الديمقراطية لمصر ذهبت لمؤسسات أمريكية الحركات السياسية تعلن تضامنها مع أسماء محفوظ انتوا عارفين أن أسماء محفوظ كانت انفعلت مرة على الهوى وشتمت المشير محمد طنطاوي ويبدو أنه حصل آه، يعني تحويلها للنيابة العسكرية أو ما شابه ذلك وبعض الحركات السياسية تعلن تضامنها طبعا احنا نتمنى أن أسماء تعتذر يعني عن هذا الخطأ اللي حصل منها والانفعال انها سبت المشير على الهوى الاخوان تحذر من استفزاز الرافضين بالمبادئ الحاكمة او الالتفاف على ارادة الجماهير دي اخبار كانت عاجلة معانا استاذ محمد نرجع لحضرتك انا كنت بسألك قبل الفاصل الوضع السياسي واثر في البورصة هل له تأثير حقيقي ولا ده تأثير غير واقعي بيضحكوا بيه على الناس زي ما بيقول بعض ال- ال- الليبراليين امثال ابراهيم عيسى وغيره انه مش عايزين الناس تعمل اعتصامات و- ومظاهرات وحاجه إن ده بيأثر وبيوقع رؤوس الاموال والناس بيوتها بتتخرب والشغل بيقف و- والى اخره شايفه ازاي حضرتك حضرتك انا هقول لك وجهه نظري الشخصيه البحته يعني شخصية باحترامي بحتة.
لوجهه نظر الاخرين يعني نعم.
احنا النهارده في شهر يناير قبل الثوره كان كلنا لنا حلم واحد ان البلد الفساد اللي فيها ده يروح وينتهي الى زوال يعني نعم فلازم كان يبقى في تضحيات في دول قعدت بال 15 سنه عشان تقوم من بعض الثورات مم.
احنا لو تعبنا سنه او اتنين آه، مفيش يبقى مشكله كويس.
فطبيعي في تاثير نعم لكن النهارده احنا مش عايزين نخلق آه، يعني آه، اعتصامات او او مظاهرات غير مبرر ليها مم.
انا شخصيا في ثوره قعدت 15 يوم في الميدان ما كنتش بروح بيتي يعني لكن انا بالنسبه لل طب في حاليا وق- في وقت البورصه بالتح... في وقت الثوره ما كانش في بالتحديد بورصه ما كانت البورصه موقوفه كانت موقوفه ال- انا قصدي لما كانت بتقف آه.
ولما رجعوها بعد ما تنحى رئيس مبارك مم.
وبعدين فجاه بعد يقول لك ايه البورصه المصريه خسرت 200 مليار البورصه المصريه طلعت شويه البورصه رجعت شويه الكلام ده كان حقيقي ولا ايهام للناس عشان ما تعتصمش وما تعملش اعتصامات فئويه او ما تضربش او كده لا هو طبيعي هو ال- ال- انهيار البورصه في الوقت ده ما كانش له آه، يعني علاقه بالاعتصامات قد ما هي ليه علاقه ان الرؤيه او السياسيه كانت فيها مبالغه آه، اكثر من اللازم بالنسبه للاجانب يعني مم.
الرؤيه ما كانتش واضحه اه قال لك البلد فيها فوضى مع احترامي احنا عندنا يعني مش مجامله للمجلس العسكري ولا حاجه لكن الناس يعني احتضنوا الثوره بتاعتنا وانا ما بجاملش واقول لحضرتك دلوقتي انا في عز قوه النظام السابق انا كان ليا مواقف مع مين ومع مين بالاسامي هنقول ولا- دلوقتي أنا- انا جايبك عشان كده يا ريس انا الله يخليك انا دلوقتي ما اقدرش اتهم النهارده حوالينا سوريا الجيش بيقتل في شعبه ليبيا الجيش بيقتل في شعبه اليمن اليمن- نفس القصه احنا الجيش بتاعنا نزل واحتضن الثوره ووقف آه، معاها وبقى ايده في ايد الشعب لو في تجاوزات من لواء او او من آه، حد آه، مره اعتدى على متظاهر يا يعني سيدي لو في ضغوطات لازم- بيتعرض لها ولا مواقف معينه لازم, نتحملها لازم نتحمل يعني لازم نشكر له هذا الموقف لازم يعني نعرف الناس دي بتقف آه، النهارده لما كان ميدان التحرير آه، بقى شهر المرور عطلان فيه كانت البلد كلها واقفه فالنهارده الناس نزلت عشان آه، مش عشان مصلحه شخصيه طيب احنا يا جماعه لازم نعذر الدكتور عصام شرف النهارده بقى جاي بيشيل وبال 30 سنه مش ممكن هنيجي نشيله له يعني أيوة.
لازم نعرف ان الراجل ده بقى له ست شهور طب ما نديله فرصه واحنا يعني احمد نظيف ولا اللي قبليه عملوا ايه؟
طيب ما البلد فسدت طيب طب البورصه والوضع السياسي بقى ده يا استاذ كويس محمد ما انا مم.
عايز اقول لحضرتك حاجه ان طبيعي بعد الظروف الع- العصيبه اللي مصر مرت بيها فاحنا مش عايزين يعني يعني كويس جدا انا اقول لك ال- ده شيء يعني ليس في الامكان احسن من المكان ده مم.
طبيعي احنا طلعنا في بعض الاسهم في CASE seventy اللي هو مؤشر 70 في اسهم عملت 100% و200% في عز الظروف الصعبه دي يمكن بي- بي- بيقولوا لي في ال- في auto control مم.
س- الاسماء دي مش شويه عايز الناس تفهم من ايه اللي طيب انت انا عايز بتقوله.
اقول لمؤشر البورصه مدرج لمؤشرين رئيسيين آه. ايوه آه، في طبعا مؤشرات كتيره بس انا يهمني مؤشرين رئيسيين مؤشر CASE thirty اللي هو 30 شركه رئيسيه امم اديتك مثال بوراسكوم تيليكوم وراسكوم نعم.
انشاء واحد وسعيد العز، بيه نعم.
وهيرمس وحديد العز ومصريه اتصالات كويس.
دي اسهم رئيسيه في المؤشر امم اللي دي ما عملتش ارتفاعات بعد الثوره كتيره ليه؟ ان هي تحتاج دخول سيوله آه، عاليه جدا وبصناديق والسيوله دي يعني فقدانها الايام دي كويس فدي ما طلعتش كويس طيب دي اللي هي النهارده ال CASE thirty اه دي غالبا اصلا محدش من الافراد بيشتغل فيها مم.
دي بيشتغل فيها المؤسسات والصناديق والافراد الذو الملا- الماليه اللي معدي ال 100 مليون وال 200 مليون. احنا يهمنا اسهم الافراد. اسهم الافراد من بعد الثوره في اسهم يعني مثلا زي سهم العقاريه البنوك عمل 300% Lift Slab اول بعد الثوره عمل 200% شركات كتيره جدا عملت آه، يعني ده بعد الثوره بعد الثوره على الامور طول ارتفعت الكلام ده يعني.
حضرتك مدرك باوراق رسميه يعني مفيش فيها ارقام رسميه في البورصه يعني ارتفعت ده دليل ان في استقرار آه، الى حد ما بدا الناس بقى بعض الثقه تيجي طبعا الايام اللي فاتت دي احنا تاثرنا ببعض ال- آه، احداث ال- الاعتصامات وال آه، زي اللي حصل في ميدان التحرير واللي حصل في ميدان العباسيه كان في طبعا اضطرابات دي اثرت علينا شويه يا دوبك من شم نفسنا جالنا موضوع امريكا طبعا موضوع امريكا ده موضوع شبه مفتعل والله كنت لسه هقول لك آه.
يعني انا ما اعرفش في الاقتصاد لحسن تقول عليها يعني ولي من اولياء الله حضرتك لا بس انا اقدر اقول لك إحساسي حاجه ثانيه ما تعرفش امريكا الاقتصاد بس هو بنور البصيره بتعرف يعني اه لا عايز اقول يعني لحضرتك والله من بصيرتك ساعه عالية ما أنا- قالوا لي آه.
آه، عجزت ميزانيه امريكا وبعدين عماله تطلع فلوس لحمايه الاقليات وفلوس لمنظمات المجتمع المدني طب منين في عجز ومنين ما شاء الله ايديكوا فرطه قوي مع الناس أقول دي لحضرتك- هسمع كلامك ده بس هاخد مداخله معانا محمود عاشور السلام عليكم يا محمود السلام عليكم خالد بيه ازاي حضرتك يا غالي ازاي حضرتك كل سنه وانت انت طيب بالصحه والسلامه يا محمد.
والاطلاله الجميله مع ضيفك الجميل وقناه الناس اللي دايما بتبدعنا ربنا يرضى عنك.
وتمتعنا ب- بالبرامج الجميله والضيوف ربنا الجميله يسعدك والمواضيع المهمه اللي تهتم بصميم الدوله اللي كل عمال يقول دوله مدنيه دوله مش عارف ايه دوله نعم.
كده دوله كده وموضوعك الجميل النهارده اللي بنتكلم فيه نعم.
ان مصر باقيه رغم كل الاحقاد شاء التي الله.
تطل علينا باذن الله آه، طبعا حضرتك اعلامي كبير ربنا ومشهور يخليك ومعروف ربنا يرضى عنك وموضوعك الجميل ده وضيفك الجميل آه، اعتقد يعني ان ارشاد عائله مبارك للبورصه المصريه هيكلمنا عليه الاستاذ محمد ممدوح هل ليك سؤال معين يا استاذ محمود او تصور معين في الكلام اللي بنقوله يعني لا انا والله انا ماليش تصور لكن انا اعتقد يعني ان احنا ان شاء الله قادرين على ان احنا نعدي المرحله دي آه، لان انا مش خبير سياسي زي ما حضرتك برضو كنت بتقول احنا كلنا ايه بنتمنى بنحب مصر طبعا طب هل ضربت في البورصه يا استاذ محمود قبل كده انا بصراحه كنت آه، يعني افكر ان انا ادخل في البورصه لكن حضرتك عارف الازمات العالميه والتلاعب اللي كان بيحصل قبل كده اه آه، ده كان بيضر خوفك.
ناس صغيرين كتير جدا اه من المستثمرين المصريين نعم اللي كانوا عايزين يبنوا الاقتصاد الوطني باقتصاد قوي لكن للاسف آه، كانت في عوائق كتير جدا ه- هل بتفكر دلوقتي حاليا رغم ان الاستاذ محمد ممدوح بيقول انه في بعض الشركات الاسهم الشركات طبعا احنا بنتكلم عن الشركات الحلال الاسهم ابتدت تطلع وترتفع هل بتفكر تستثمر فلوسك في طبعا ده البورصه شيء جد ده لازم ده واجب عليا نعم لان دي بلدي شكرا جزيلا استاذ محمود مش- عاشور كنت معنا على الهاتف اتفضل يا استاذ محمد كنا بنتكلم في آه، آه، امريكا ولعبه العجز في الميزانيه انت حضرتك بتقول انها من وجهه نظرك ان ده نوع من انواع المراوغه اللي تعودت عليها امريكا اتفضل حضرتك عارف انا اقول لحضرتك حاجه آه، يعني آه، يعني انا استشهد ببيت صغير كده الامام الشافعي مم.
بيقول لك لكل شيء اذا ما تم نقصان نعم فلا يغرنك بطيب العيش انسان نعم فاصبر على نعم الحياه وبؤسها فان نعمها وبؤسها سيئان نعم هي الحياه كما شاءتها دول من سره زمن سألت أزمان نعم الله ينور عليك يعني مم.
فهو امريكا آه، حصل يعني عند من 2008 و2007 في مبادئ انهيار اقتصادي ليها مم.
ده شيء آه، واضح للعيان او اي واحد بيتامل في اقتصاديات امريكا مم.
وده نتيجه ال- يعني زي ما نقول الحاجه اللي هي بتزيد قوي والرفاهيه الكتيره قوي نعم انت حضرتك عارف الازمه الماليه دي نزل- جت منين؟ جت من النهارده الواحد بيروح موظف عادي جدا يقول له انا عايز مليون دولار لاي بنك يقول له اتفضل روح اشتري بيه بيت واسسه وهات عربيه احدث موديل وسدد مم.
النهارده الناس خدت الحاجه دي ما عرفتش عشان تسدد.
تسددها آه، ما عرفش تسدد ده شيء وارد مفيش مم.
مشكله خالص هم مأمنين نفسهم مم.
طب جم بقى يبيعوا الحاجه دي لقوا الحاجه دي ما تجيبش 20% من ثمنها مم.
او 25% من يعني ثمنها.
القرض اللي خده مليون دولار عشان ي- يبقى مظبوط.
في طرف في الحياة مظبوط لما ما عرفش يسدد قالوا له طب هات مظبوط.
الحاجة بتاعت حضرتك فما مظبوط.
جابش مثلا 30 آه، آه، مظبوط فهي حصل في جاب حصل في جاب كبير قوي بين القرض وبين السلعه مم.
اللي هي آه، متمنه بال وده اللي هناك عنه الازمه الماليه يعني كويس فهو ب- امريكا آه، اللي ب- شبه مفتعل فيه بقى اللي بيحصل دلوقتي معروف لكل الصناديق ومؤ- ومؤسسات اللي هي بتقيم اقتصاد امريكا وهم عملوا تقييمها نزلوه درجه يعني معروف ان الكلام ده متوقع ان هي الميزانيات دي مع- معلنه شبه اسبوعيا بتبقى لكن هم بيستغلوا الكلام ده في المضاربين هناك المضاربات هناك بتبقى شيء اجريسيف جدا شيء يعني عنيف فوق ما تتصور يعني مم. بمعنى يعني حضرتك يعني يكفي ان اقول لك امراض الضغط وامراض الش- القلب انتشرت جدا جدا في امريكا بشكل اوروبا بسبب بورصة.
بسبب موضوع البورصات والله.
النهارده حضرتك يعني انا عايز بس في قصه حصلت في السوق المصري عندنا كان راجل يعني صديقنا وراجل محترم المهندس شريف اللي هو كان آه، قتل آه، زوجته اه انا وهو- فاكر ده كانت حضرتك- كانت كارثة دي كانت كارثة الحقيقة اللي قتل زوجته وحاول ينتحر ده بقطع هو- شرايين واتفضل حضرتك يعني يعني يكفيني اقول لك الراجل ده كان من ارقى الناس واطيب الناس انت ممكن تشوفه في حياتك يعني مم.
كان قلبه رقيق وراجل آه، محترم جدا هو مات بيتهيألي مش كده؟
هو مات في في السجن تقريبا آه، اه مات في الله السجن يرحمه ويغفر له ويغفر لأهله يا رب.
ربنا نعم.
يعني يغفر له يا رب اتفضل.
ربنا يغفر له هو القصه كلها في ايه بقى انا اديتك مثل ليه عشان الساده المش- المشاهدين يعني يتصوروا الموضوع بيجي ازاي انت النهارده حطيت 4 مليون جنيه والشركه اللي انت شغال فيها اللي هم بعض الشركات اللي هم يعني بعض الشركات ما بقولش كل الشركات نعم.
اللي هم معدومين الضمير شويه اللي هم يهمهم ان هم يكسبوا اكبر ربح الدور 4 مليون كمان بقى النهارده 8 مليون السوق لو نزل 50% بقى الراجل راس ماله ده تبخر فبتيجي من هنا الصدمه مم.
النهارده راجل عايش في مستوى راقي هو واولاده وزوجته وحياه هاديه جدا اللي هي 4 مليون هو كان بيقول تحويشه عمر انا اعرفه شخصيا يعني ما كانش في علاقه قويه بس اعرفها بنتقابل في جامعات عموميه بنت- بالنسبه كويس.
للشركات وكده فال4 مليون النهارده تبخروا بقى الراجل ده رصيده صفر هناك في امريكا ممكن الواحد يتبخر رصيده في ساعه مم.
المارجن هناك عالي جدا أيوة.
يعني انت النهارده حطيت 100000 دولار بيدوك عليه مليون السوق لو نزل بيك 10% رصيدك بقى صفر فالقصه دي مضاربه هناك عنيفه جدا فالنهارده المؤشر الداو طلع ل 12500 او 12700 مش قادرين يطلعوا بيه فبينزلوا اخبار سلبيه عشان ينزلوا المؤشر الثاني 6 ونص 7 8 ال- ويرجعوا ال- يطلعوا الاخبار بيه تاني.
السلبيه دي ان في عجز في الميزانيه ومش لاقيين ناكل وتبقى والحقونا دي طبعا معروفه لكبار المضاربين اللي في تقارير هتطلع هتاثر على السوق بيبقوا هم جاهزين بالكاش ماني بتاعهم يشتروا من تحت ودي حاجه لعبه متعارف عليها من قديم يستلفوا من آل مبارك واحمد عز والناس دي آه، دي طيب، قصه ثانيه يا احمد اخش بقى لان انا اهم حاجه عندي النهارده الحقيقه الفساد اللي كان بيحصل في البورصه يا استاذ محمد وحاكم يمكن كلمتني وقلت لي ان علاء مبارك وجمال مبارك كان ليهم ايادي في ده وعايزين نعرف برضو كبار رجال الدوله في الوقت اللي احنا كانوا بيلبسونا فيه آه، العمه على مدار العشر سنين الاخرين بالتحديد اتبهدلنا فيها والبلد جاعت بما تعنيه كلمه الجوع الفساد في البورصه كنت انت شايفه ازاي ورصدت ايه نقدر نقول للساده المشاهدين طيب انا مبدئيا انا اطلب من سيادتك يعني آه، حضرتك تشوف تاريخ ال- الواقعه دي طيب فوق ما موجود عشان بس أنا يبقى كلامي مبني على بينه طب انا هقراها وحضرتك بقى اشرحها لنا يعني خناقة في حفل تكريم ماجد شوقي شهد حفل التكريم الذي نظمته البورصة لماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة السابق اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار مشادة كلامية بين كل من محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة ورجل الأعمال محمد ممدوح اللي هو حضرتك أحد مستثمري البورصة وطلب شعبان بطرد المستثمر من الاحتفال موجها حديثه والمسؤولين عن تنظيم الحفل بتعمدهم دعوة ممدوح لمضايقته منها متهما الأخير بنشر الشائعات ضده وسارع دكتور زياد بهاء الدين بتهدئة الموقف وكان ممدوح قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر في يوم 16 7 20 10 يعني ده قريب قوي ل 20 10 20 10 ده قبل الثورة اه 20 10 ضد محمود عشان طبعا شعبان 20 عضو مجلس آه.
إدارة البورصة ورئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأرقام اللي هي بيت- يتهم فيه بالاستيلاء على مبلغ 4 مليون جنيه إجمالي ما أودعه ممدوح في حساب خاص به للتعامل في البورصة حيث أصبح رصيده صفر. طيب احكي لنا إيه الواقعة دي الأول؟
لا انا عايز اقول لك مين ماجد تاريخ- شوقي الأول؟
ماجد شوقي كان رئيس البورصه السابق يعني ده رئيس البورصة السابق التاريخ اللي هو 16 7 16 20 7 2010 آه.
كويس هو حضرتك الواقعة هي ما يعني هي نشرت كده بس هو ال- يعني عايز أقول- يعني الحاجة اللي تهمنا هنا التاريخ مش الواقع يعني.
اه 16 الواقعة 20 10 الواقعة اللي كانت آه، ما هو اتحلت بس هي قصة كلها ما كانتش تخصني أنا ما كانتش حاجة شخصية يعني أنا كنت من ضمن مليون قضية تانية كان موجود السيد آه، محمود محي الدين وال والأخ جمال مبارك ومجموعة آه، آه، أحمد عز والناس اللي هم الشركات المدرجة في البورصة يعني مم.
وكان في قضية اسمها قضية أجواء مم.
مستثمرين أجواء ما اعرفش حضرتك سمعت عنها ولا لأ مستثمرين اجواء أجواء.
صحيح انت عارف الشعب المصري بيدور على ال- يعني ياكل بالعافيه ما هو كانش للاسف مشغول الاجواء دي بال- كان آه.
هم اعتصموا عند امام البورصه واضربوا على الطعام وكده لهم دول اللي هم هددوا يقلعوا هدومهم ايوه مظبوط آه.
يا فندم مظبوط ايوه وبالتالي انا بقول لك بس التاريخ بغض النظر عن واقعه المهندس محمود كويس.
والقصه دي ها.
التاريخ ده كان في شهر 8 2010 كويس طيب حضرتك آه، تتخيل آه، جمال مبارك ومحمود محي الدين وال- والهلومه دي كلها محمود محي الدين ده اللي هو كان آه، وزير استثمار.
وزير استثمار آه.
آه، هل تتخيل ان حد كان يجرؤ يخش يتكلم آه، آه، ويقول في كذا وكذا وكذا وكذا آه.
وطبعا كان قاعد رئيس هيئه طبعا كان راجل محترم الدكتور زياد بهاء الدين كان موجود وهو الراجل ده كان رئيس هيئه سوق المال السابق ومن الناس المحترمه جدا والناس النقيه جدا وهو اعتذر على نفس الهيئه عشان الجو مش جوه مم.
الجو كان كله مليان فساد ومليان فللاسف انا هاجمت الدكتور محمود وقلت له ما ينفعش حضرتك تبقى موجود والمهادف دي بتحصل في مستثمر سعودي جه عمل كده لعبه خد من الناس حوالي 200 300 مليون في شركه اسمها اجواء باع حصته وهرب يعني باخبار ده سلبيه وقصة مستثمر كبيرة.
سعودي مظبوط يا فندم خد 300 مليون جنيه من آه طبعا الناس دي قضيه معروفه جدا آه، الناس آه، بتعرف 300 الموضوع.
مليون جنيه كانوا خدهم عشان ايه بقى؟ يعني او طمع الناس في ايه احنا طمع عن- الناس فيه.
بنطمع انا بسرعه اقول إحنا.
لحضرتك حاجه بسيطه جدا الشركه دي كانت ميزانيتها يعني تا- قليله جدا او ارباحها ضعيفه جدا اعلن قال لك انا هعمل مشاريع في السعوديه وفي الامارات وفي مصر وهعمل اكتتابات وهعمل حاجات فالناس كلها دخلت اشترت باسعار عاليه جدا يعني عايز اقول لك ب 100 جنيه سهل اه بعد ما قسم على خمسه بقى 20 جنيه مم.
اشتروا بالسعر ده النهارده السهم وصل 2 جنيه و3 جنيه كان هو اللي بيبيع من شاشات تانية مم.
بيبقى طب, في طب بت- احنا آه.
معلش معانا فاصل صغير ونرجع نكمل فاصل ونواصل ونكمل حديثنا مع الاستاذ محمد نور خليكم معانا
موبايل انجي فيه كل اللي نفسك فيه ده الاكسرايزر جامد قوي بضمان جي ام سي مخضوض ليه تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعة عم الشباب والصيانة وانت في بنش ليه وبان ليه بعد ما جبت الان جي ان جي انت يا جدع انت بتبص على ايه امشي امشي امشي ده سخن ده برساش لا يا دكتور ده انا عامله على ال vibration vibration ايه هو له قطع غيار خيار ايه وفقوس ايه ده ليه خدمة وتوكيل يعني ناس بتشتغل استنى استنى احسن هيفصل شحن يفصل شحن ازاي يا استاذ آه والله.
ده ان جي ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل مع ان جي احدث مراكز خدمة تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية خدمة فورية مهندسين على اعلى مستوى وبيدوك ضمان طبعا ضمان مع ان جي انت في الامان يا man
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي
السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله هنرجع نكمل حكاية المستثمر السعودي اللي خد من الناس 300 مليون جنيه وانا لسه بقول للاستاذ محمد ممدوح في الفاصل آه، في ناس مش عايزة تشتغل مش عايزة تستثمر فلوسها ب- يعني بالنفع على الكل يعني بيطمع جدا لما حد يضحك عليه ده السهم ده هتاخده باتنين بكرة يبقى ب30 فنرجع بسرعة كده نقول المستثمر السعودي عشان نخش على مبارك آه، احنا حضرتك بنخش من- على- يعني بناء على في ميزانيه ومنشره ومعلنه أيوة.
الميزانيه نزل حصل فيها تلاعب وتدليس على المستثمرين وبالتالي الزمت هيئه الرقابه الماليه بشراء الاسهم المستثمر السعودي ده حاجه اسمها تنفيذ عكسي جه اعترض المستثمر وجه محمود محي الدين لغى قرار الهيئه وقرار إدارة- اداره القيد بالبورصه ودي طبعا مهزله يعني وللاسف الشديد طبعا في ناس آه، آه، والمستثمر خلص فلوسه مشي خلاص كده هو طبعا في قضيه اتحكم عليه بسنه سجن و20 مليون جنيه غرامه بس المستثمرين استفادوا ايه بالحكم آه.
او بالسجن يعني نجيبه هنتكلم- ازاي اه طبعا هي دي قصه يعني طيب ايه قصة بقى جمال مبارك وفساده في البورصة حضرتك احنا علاقتنا للسيد جمال مبارك وانا وريت حضرتك التاريخ اللي انا اتكلمت فيه والبلاغ اللي انا قدمته في شهر 12 2010 للسيد المحترم المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابه الاموال العامه مم.
اقول لحضرتك في شهر 12 بعد الواقعه دي بخصوص فساد آه، مش جمال مبارك بس آه، جمال مبارك واحمد عز وال والاخ آه، علاء والساده المسؤولين عن علاء اللي هو كان ماسك المصحف علاء مبارك اه اتفضل والله ولا عملوا بالنيات يعني انا ما اعرفش لا بس انا القصه كل آه.
بص يعني اصل انا آه.
انا ليه قلت لك اللي ماسك المصحف آه والله طبعا.
اسم والله عايز انا فاهم قصد حضرتك طبعا في ناس فاهم.
بتتعاطف وبتتقطع وبتنهار وبتبجبج شايف ماسك المصحف وبتاع طب ما هو خرب بيت ناس وبد... ايه اتفضل طبعا احكي، أنا فاهم.
قول قول والله في واحد عجبني قوي محامي قام في المحاكمه قال لك آه، حسني مبارك ده ميت من 2004 هذا الرجل هو صادق وهو كذوب يعني هو صادق وهو كذوب يعني نعم يعني هو صادق ان حسني مبارك ميت من 2004 بس هو ميت ميت كاذب.
انه ملوش علاقه بالقصه ميت والبلد آه، بواقعيه آه، آه، ميت مش آه.
ميت جسديا آه، يعني نعم.
الراجل يعني آه، كتر خيره بي- يعني عنده زهايمر من خمس ست سنين يعني واللي بيدير الدوله معروف ولاده هو ومراته جمال- جمال وشجره بالذات شجره يعني.
الدر وابنه انا اقول لك جمال عز الدين بالذات أيبك.
بيدير اللي انا نعم.
شفته بعيني يعني احتكيت بيه باكتر من موقفين ثلاثه يعني يأمر في يطاع طب احكي لنا كده يعني موقفين محمود إيه؟
محي اقول لحضرتك في 2006 كان في حاجه اسمها البنك المصري الامريكي مم.
صفقه البنك المصري الامريكي ايوه السهم ده كان سعره على الشاشه ب 70 جنيه ودي حاجه يعني معروفه للجميع مم.
جه بنك اسمه كاليون او كريدي أجريكول اللي هو استحوذ عليه بعد كده آه.
بتاع المغربي وياسين منصور مم.
انا مستغرب يعني حد الان ياسين منصور قاعد يعني م- يعني ياسين منصور ده بتاع صفقات النادي الاهلي اه آه، اه آه.
قاعد مرفه ومنعم في النعيم لكن الراجل ده بعيد عن اي فساد انا مستغرب يعني في حاجات لازم يا جماعه نقف قدامها انا ما يلزمنيش الناس تنزل النهارده تظاهر وتعتصم و- وكذا وكذا عشان آه، قضايا ياسين فئوية.
منصور في نجيب يعني عايزين يا ساويرس جماعة- في ناس كده لازم يعني عايزين، نراجع معاهم آه، القصه ده سويرس دي روح حكايه ثانيه خالص آه، آه، اتفضل.
بالنسبه للاخ ياسين السهم ب 70 جنيه جم لمحمود عبد اللطيف آه، سافر بره فرنسا خدوا السهم بكام يا فندم من الناس الناس الغلابه فلوس الشعب اللي هو ب 70 جنيه ب 45 جنيه السهم وهو على الشاشه ب 70 جنيه النهارده حضرتك ب 25 جنيه دول في كام؟ في اكتر من 400 مليون سهم حضرتك بتتكلم في م- م- يعني اكتر من آه، 18 مليار يا نهار ابيض يعني ب- آه.
ده فلوس الشعب اي يعني حضرتك بتتكلم في ارقام مش خياليه اه طبعا يعني اه فللاسف الشديد آه، طبعا قدمنا بلاغات وقدمنا زي موضوع يحيى حسين المهندس يحيى حسين هو اعترض على صفقه عمر افندي وكان مصيره التنكيل بيه وكده امم انا طبعا بعد موضوع الاخ بقى ماجد شوقي في حفل تكريمه اعترضت على موضوع اجواب ان انا فكلمني الاخ اللي هو كان ماسك آه، آه، النشاط الاقتصادي في امن الدوله امم اسمه حسن طنطاوي امم ورحت آه، قعدت معاه والاخ حسن عبد الرحمن وحسن عبد الرحمن ما نطقش الحقيقه يعني هو حسن عبد الرحمن اللي هو رئيس مباحث امن اه الدوله بس هو راجل ما نطقش يعني هو قاعد ساكت سامع الحوار بيقول انت كده بتاثر لما كنت وصلت الموضوع لكل الصحف المصري يوم والصحافه الاقتصاديه والتلفزيونات القنوات الفضائيه كلها ان في فساد بيحصل يا جماعه واموال الشعب بتتسرق سرقه واحنا قاعدين آه، جمال مبارك كان بيقعد بالاشاره لمحمود محي الدين يعمل كذا ويسوي كذا بيع الشركه دي وما يبيعش الشركه دي بالاشاره جمال كده.
مبارك اه طبعا مم.
انا بقول لك واقعيه يعني مثبته ايوه وكان هو جمال مبارك متيم باحمد عز يعني أنا على فكره أنا ما سمعتش في حد احمد عز انا قابلته الاسبوع اللي فات في كسب المشروع يعني انا شفته والله كنت هدمع يعني يعني تذكرت والله انا يعني مش عايز اتكلم في الشعر كتير تذكرت قول الامام الشافعي يعني بقول لك يعني هي الدنيا تكول بالمرء فيها حذار حذار من بطش بتكف- وفك نعم نعم فليغرنك مني ابتسام فقولي مضحك والفعل وفعلي مبكي فعلا.
نعم شفت منظره وانا قلت هو ده اللي كان الدوله كله كانت الدولة كلها في الدنيا- ايده ملك الدنيا باجمعها نعم بص حضرتك انا عايزك يعني معلش انا بخش في السياسه كتير يعني نعم تامل كده كل واقع فيه ظلم اعرف ان نهايته هتبقى كده شوف اللي حصل في 67 صلاح نصر وحمزه البسوني نعم.
وشعراوي جمعه نعم.
وعبد الحكيم المجموعة نفس دي.
القصه دي هو اللي حصل لحبيب العدلي و نرجع يعني جمال مبارك كان مسيطر على الموضوع لدرجه بالامر بيتكلم فندم، وزير بقول لك الاستثمار إيه؟
بتاعنا مش وزير الاستثمار ده لما ودوه باين مسك حاجه بره في صندوق النادي صندوق النقد الدولي ده بص مكافاه حضرتك، في ليه على واقع- انه باع مصر في واقع يشهد عليها ربنا ثم اللواء المحترم احمد زكي عابدين آه، محافظ كفر الشيخ كان محمود محي الدين عامل مؤتمر كده وجيت قابلته قعدت نص ساعه انا بقيت مندهش الراجل مش عارف الاسهم المدرجه ايه مش عارف القرارات اللي بيطلعوها البورصه ايه وده حاجة- وزير- وده وزير انا الاستثمار بقيت مندهش صراحه قاعد ياكل وخلاص قاعد ياكل و...
ضربوا سيمون مع- فيميه وجمبري وستاكوزا وبتاع ويبيعونا يعني احنا ما اتفضل.
بقيت قاعد مندهش انا بتكلم واحد انا يعني فقصه البنك المصري الامريكي دي قصه فيها فساد باين مم.
آه، الفلوس اتحولت بره طبعا لجمال في حسابه بره وللاسف الشديد الضحيه كان ضحيه وبعدين مغربي وسيم منصور خدوا البنك يا جماعه ازاي يبقى في وزير النهارده ان انا بلاغي الكذب بالمشروع متعلق بايه مش متعلق ب يعني آه، عداوه شخصيه بيني وبين افراد يعني الدكتور احمد سعد رئيس هيئه الرقابه الماليه راجل على المستوى الشخصي راجل في قمه الاحترام وانا بحترمه جدا مم.
وراجل انا ما بقولش فاسد مم.
خالص ممكن أيوة.
يكون مجامل أيوة.
ممكن يكون اهمل آه.
ازاي انت تبقى النهارده آه، طلع قرارات ب... وانت رئيس هيئه القوى الماليه بان جا- علاء مبارك بيع حصته في بالم هيلز ب 800 جنيه والسهم كان مقيم ومسعر وقيمه اسميه ليه انت ماضي عليها ثلاث ايام ب 100 جنيه وعارف ان هو يطرح كتاب المساهمين بكتاب عام ب 100 جنيه والفرق ده راح فين؟
ما الفرق ده خده علاء علاء مبارك آه، انا عايز اسال سؤال تاني خالص هو القرار ده آه، مفيش فيه آه، تربح يا دكتور احمد ممكن يكون فيه اهمال لا انا هاجي معاك لابعد مدى القرار ده سليم مفيش فيه اهمال ولا فيه فيه تربح ولا اي حاجه آه.
انا عايز اقول لك على حاجه هو علاء جاب فلوس البالم هيلز منين لما الشركه يخش النهارده ب 300 م- 400 مليون في حصه جابها منين من عايزين هو علاء كان شغال ايه اعرف يعني هو جاب حصته اللي باعها بالم هيلز بكام هو محاكمه مكسر.
محاكمه بكره مش كده؟
محاكمه يوم الاثنين اه محاكمه علاء وجمال والريس اه وبتاع.
يوم الاثنين عايز اعرف جابها منين يا ولاد الايه؟
وده سؤال يعني آه، انا والله العظيم انا يعني ما بحبش اركب دور البطوله في كل الناس بتتكلم انا بتكلم وريتك الورقه دي في التاريخ نعم انا ما بتكلمش في قضيه شخصيه خالص النهارده برضو حاجه غريبه جدا رئيس هيئه الرقابه الماليه السابق له حصه في شركه سمسره وقدمتها للنائب العام هو ده قانونا جائز؟
خالص دي مصيبه طبعا انت النهارده يا فندم تنفع تبقى قاضي الصبحيه وبعد الظهر عندك مكتب محامي هي بالظبط تيبيكال كده في مصر بتنفع وانا ما بطعنش في ذمه الدكتور الدكتور احمد راجل نضيف جدا ومتاكد من الراجل ده بي- بيعمل خير كتير وراجل نيته كويسه جدا لكن حواليه استفادوا منها يا فندم اللي حواليه الشركه اللي هو حواليه استفادوا من شراكاتنا برئيس الهيئه طيب احنا معانا مداخله الاول يا استاذ محمد ماهر حمزه السلام عليكم يا استاذ ماهر الو ايوه يا فندم استاذ ماهر ازي حضرتك؟
ازيك يا باشا كل سنه وانت طيب يا سيدي الله يبارك فيك يا باشا الله اتفضل يا حبيبي اتفضل الحمد لله كل سنه وانت طيب يا فندم صح السلام ربنا يخليك اتفضل يا استاذ طب ماهر.
احنا كنا عايزين نتكلم عن اسهم شركه امون اكتسبنا سنه 2008 لغايه دلوقتي ما خدناش ولا اسهم ولا فلوسنا ولا اي حاجه شركه الراجل ده كان حبيب الرئيس حسني مبارك اه وكان معينه عضو مجلس شورى اللي هو مين؟
اللي هو ثروت بسيبي اه ثروت بسيري اه اه ايوه كان آه، معينه افتكرت.
عضو مجلس شورى من 10 لشحم الرئيس نعم واكتسبنا ساعتها سيادتك من سنه 2008 عندك كام سهم فيها؟
انا عندي حوالي 20000 20000 سهم؟
اه ب كانت 100000 جنيه كانت سهم قيمته كام؟ خمسة؟
كان ب 5 جنيه خمسه غير مصاريف 100000 جنيه اه كنا ولحد اكتسبنا دلوقتي ب 250.
راحوا عليك يعني اكتسبنا ب 250 خدنا 50 يبقى لنا 200 راح آه.
قايل لك لا انا الناس اللي عايزه تبيع تبيع لي قلنا له لا مش هنبيع راح فاهم.
جاي منزل امر في البورصه ان كل واحد يروح ياخد نص فلوس خدنا نص فلوسنا ساعتها غصب عننا اللي عملوه مع الريان والشريف اتفضل ايوه بس شكري النص مش تامين ولا تامين اسهم ولا تامين غيره تتصل بالشركه سيادتك ما حدش يسال فيك ولا يعبرك تقول لهم نعم.
عايز رئيس مجلس الاداره يقول لك مسافر بره نعم.
بيتعالج بقاله ست اشهر بيتعالج من ساعه ما قامت المظاهرات في مصر وهو بيتعالج ان شاء الله مش هيرجع باذن الله اتفضل شاكرين وأنا- استاذ ماهر اتفضل وانا بس نسيت يعني انا اسف عفوا لان أنا سهوا مني سقط معلومه مهمه انا سبب الخلاف هو خلاف عام مع الناس دي ما كانش خلاف شخصي خالص هو الخبر نزل على الموقع انا كنت يعني بطعن في اجراءات اللي الناس بياخدوها اداره البورصه اللي شطبت اسهم الناس في ناس النهارده جالها جلطات وناس ماتت وناس اتشلت بسبب قرار ان واحد زي ماجد شوقي كان شغلته يطلع من البورصه يركب خير في نادي الجزيره دي شغلته مم.
بقول له مره في سهم اتشطب خارج مسؤول يقول لي هو السهم ده موجود في البورصه كان هيجيب لي ضغط يعني يعني ما ما يعرفش يعرفش هو راجل يعني يعني وصل لمرحله من البلاهه او السذاجه يعني يعني وكان هو اللي انا ماسك- والله ماسك العظيم البورصة.
بنفعل غصب عني لما بفتكر لا الأيام انفعل السوداء دي.
براحتك يا حبيب والله بعد ما بفتكر يحصل الايام لك السوداء حاجة.
دي بيصعب عليا الناس انا يعني اقول لك في واحد اسمه يوسف بطرس غري جاب لنا الاخ ماجد شوقي بلانا بيه بلانا بيه يشوف بص الغالي اللي هو سافر بره ده اه بتاع اللي عالج هربان الليزك بعينه مليون جنيه اه هربان لكن اسامه القوسي والعيال ده راجل ما أنا أقول محترم لحضرتك حاجة، ومتدين ما الله أصل يخرب كان- بيوتهم أقول لحضرتك يعني.
حاجه الاخ اتفضل.
ماجد شوقي كان قاعد يخدم على فكره جالنا واحد محترم قوي آه، اللي هو محمد عبد السلام رئيس البورصه دلوقتي مم.
راجل محترم وراجل على قد ما بيقدر بيحاول يساعد بس احنا للاسف مش راضيين ندي فرصه اللي هم عملوه فينا جالنا بقى نوع من ان احنا جالنا عقده خاص من اي مسؤول بيجي ما اه عندناش ثقه مش عندنا ان ثقه في ممكن حد يجي لنا مسؤول كويس يا جماعه اصبروا شويه اه ماجد شوقي كان هو شغال آه، اداه في ايد محمود محي الدين والاخ جمال واحمد عز والاخ حسن طنطاوي اللي كان ماسك النشاط الاقتصادي في امن الدوله اللي هو مم.
هرب ب 8 مليار جنيه لندن حسن طنطاوي اه طبعا ما ده كان بيدير عمران حبيب العدلي واولاده في البورصه وده هرب اه هربان لندن هرب يوم 28 يوم جمعه الغضب مم.
ده ما يعني ما اعرفش انا بلاغ لي على الهوا اهو السيد النائب العام والسيد المشير يا جماعه راجل زي ده انتوا سايبينه ليه؟
8 مليار جنيه طبعا يا فندم طب بس عشان ما تحرقش وانا دمي.
مقدم لسياده النائب العام ممكن- وال ممكن تسمح لي عشان السكر عالي اخد فاصل اتفضل يا فندم فاصل اوطي السكر وارجع لكم خليكم معانا
موبايل ام جي فيه كل اللي نفسك فيه ده الاكسرايزر جامد قوي بضمان جي ام سي مخضوض ليه تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعة عم الشباب والصيانة وانت في بنش ليه وبان ليه بعد ما جبت الان جي ان جي انت يا جدع انت بتبص على ايه امشي امشي امشي ده سخن ده برساش لا يا دكتور ده انا عامله على ال vibration vibration ايه هو له قطع غيار خيار ايه وفقوس ايه ده ليه خدمة وتوكيل يعني ناس بتشتغل استنى استنى احسن هيفصل شحن يفصل شحن ازاي يا استاذ آه والله.
ده ان جي ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل مع ان جي احدث مراكز خدمه تغطيه كامله لكل انحاء الجمهوريه خدمه فوريه مهندسين على اعلى مستوى وبيدوك ضمان طبعا ضمان مع ان جي انت في الامان يا man
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي
السلام عليكم ورحمه الله لا حاجات تت- تعلي الضغط والسكر وتجيب لك ازمه قلبيه الشعب اتسرق فهمي نظمي رسمي وفي ناس لسه حراميه موجوده وبتستمتع يعني تخيل لما انت سمعت موضوع رشيد محمد رشيد ان قطر اديت طبعا له طبعا طبعا لجوء سياسي بقى أو حاجه زي طبعا، كده طبعا.
تخيل تخيل قطر اللي مولعه الدنيا بالجزيره وخربه الدنيا دي واخده راجل سارق وعليه احكام وهربان ادي واحد وادي ضابط امن دوله في عهد حبيب العدلي لطش 8 مليار وكت على بره ما حدش سال وناس الاستاذ محمد ممدوح بيتكلم عليهم ان هم عندهم فساد مالي ذكر اساميهم زي نجيب ساويرس وزي آه، ياسين منصور ومحدش حقق معاهم ولا راحوا الكسب غير مشروع اتفضل يا استاذ محمد والله يعني انا بامل آه، ان الفتره الجايه دي نبدا نركز احنا الاول نقضي على الفساد مش هنقضي عليه 100% بس نقضي على الحاجات اللي كانت يعني ظاهره لل- للعيان يعني مش آه.
ممكن يبقى انت فيه انت كنت بتكلمني في حاجه دلوقتي خاصه بيه اللي ماسك البورصه ما كانش اللي هو ماجد شوقي الأخ ماجد شوقي تقولي ما هو- يعرفش حاجه خالص في ما- الموضوع بص يا فندم ماجد شوقي قاعد من 2005 ياخد له ل 2010 ياخد له في الشهر مليون جنيه غير آه، شهريا مرتب ده يا فندم مرتب ثابت غير في حاجات عمولات او بيبقى في مكافآت بتوصل ل 5 و6 مليون في السنه انا بقول لك ارقام آه، موثق موثقة ومفيش فيها اتحدى مليون جنيه في الشهر عشان يروح أتحدى- الصبح ساعتين وبعدين يروح أتحدى يركب خيل اي انسان هو على فين الهوا ماجد شوقي ده طيب؟
هو شغلته بيركب خيل في نادي الجزيره فده شغلته اصلا ومحدش جابه لحد دلوقتي في اي حاجه خالص مع برضه يعني آه، هو م- م- مش شرط يكون فاسد هو بيقبض مليون جنيه ده من الدوله بيقبضهم بعلم الناس يكفي لو يكون جاهل انا يعني بقول- يا- او يكفي لو يكون مش فاهم هو بنسيبه قفاز طبعاً.
بينفذ تعليمات وبياخد آه طبعاً.
مقابل اه طبعا ما انا هياخد مليون جنيه عشان ايه يعني, يعني انا أنا حضرتك يعني موضوع بالم هيرز انا قدمت فيه قلت يا جماعه طب علاء مبارك خلاص الراجل باع حصته ب 800 جنيه ومفيش مشكله خالص والسهم النهارده قيمته ب 200 جنيه بعد التقسيم والشعب المصري آه، شرب الموضوع وخلاص يعني النهارده نعرف هو جاب راس المال اللي دخل بيه الشركه ده منين ده علاء مبارك جمال مبارك جاب 18% من شركه هيرمس منين النهارده الراجل بيقول لك انا بمتلك 18% في صندوق آه، مجموعه الماليه هيرمس ملكه ده جمال اه مبارك طبعا ده اقر بيه في التحقيقات اه وانا قدمت لعاشور بيه فرج و- وعبد المجيد بيه محمود بيه الكلام ده كله يعني نعم فالنهارده جاب فلوسه منين؟ انت 18 منين؟ ده رقم يعدي ال 600 700 مليون طب تسمح لي نعمل جزء تاني لا تحت امرك يا احسن دلوقتي خلص واحنا عايزين نكمل القصه دي عشان الناس برضه فاهمه لعب البورصه ده بدل ما يعين الشعب يفضل راجل يحوش قرشين وبعد كده يروح يقتل مراته وعياله ويذبح نفسه زي ما حصل مع المهندس اللي مات ده الله يرحمه ده على ايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء نعم انا بشكرك استاذ محمد ممدوح خبير اقتصادي واحد كبار المستثمرين بالبورصه ان شاء الله هنكمل مع الاستاذ ممدوح حلقه يا بكره يا بعده هنظبط معاه بعد الفاصل انا بس بسرعه كده نتيجه الاستفتاء هل راعت الشاشات الفضائيه حرمه شهر مبارك 97% قالوا لا ونص في المية قالوا نعم و2.5% قالوا لا اهتم المجلس الوطني يدين التحقيق مع اسماء محفوظ نقل مدير امن سوهاج الى مصلحه السجون بسبب احداث جرجه الدبابات المصريه تقترب من الحدود مع غزه للقضاء على مهاجمي اقسام الشرطه آه والخبر اللي بعد كده أمن مطار القاهرة يعد بحل أزمة طارق الزمر خلال ساعات قبل محاكمته بعد غد دكتور ياسر عبد القادر كشف على مبارك قرابة الساعتين آه بس خلاص احنا كده اخبارنا خلصت معايا تعليقات على الفيسبوك معلش معيش وقت والله انما احنا بنشكر كل اللي اتكلموا هو في واحد بس عاجبني تعليق بيقول ان احنا محتاجين نستضيف حد الاستاذ عصام سلطان ونتكلم عن التعديلات فوق الاستعباطيه واحد تاني عايز ميعاد البرنامج بعد التراويح طب ما بعد التراويح التراويح بتخلص 11 يا ريس دلوقتي شكرا جزيلا اشوفكم بكره بمشيئه الله بشكر حضرتك استاذ محمد مره ثانيه شكرا يا فندم.
دمتم في امان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته